texte.
انا كي الطير في وكرين غني عايش في خير اشكون احسن مني انا كي الطير في وكرين غني
شكرا يا غربة علمتيني تيجي حزاني لك يا غربة ما عرفت صحابي من عدواني لا لا لالي يا لا لالي يا لا لالي يا لا لالي يا لا لالي يا لا لالي شكرا يا غربة علمتيني تيجي حزاني لك يا غربة ما عرفت صحابي من عدواني
Installez-vous confortablement dans le plus confortable et douillet de vos fauteuils en cuir. Et laissez-vous guider par ces ondes bénéfiques qui sont celles de Radio Campus Lille.
يا يا يالي يا يا يالي آه آه آه يالي
الحمامة اللي طار اللي طاروا على على الحمامة اللي طار اللي طاروا على على الحمامة اللي طار اللي طاروا على فراق الغادي مرار اللي مشى ما ولا على الحمامة اللي طار اللي طاروا على
واشوف الدنيا هكذا دايزه بنادم كيف الميزان طالع مرهاو ويعوف الجريال يا مفايزه والعالم يدير مراد حكمه شامل شرفه ومراو واشوف الدنيا هكذا دايزه وبنادم كيف الميزان طالع مراوض ويعوف الجريال يا فايزة والعالم يدير مراد حكمه شامل شرفه ومراوض شوف عزة بنادم حايزة شقا والهجران سعد بنادم فيهم رابط وشوف الفرحة مضوية على الوطن والناس زاهية فرحانة غير الطيار في ليلها سهرانة باكية بنواح ولدات والحزن وزيني يا زيني هاكذا ما كان واش حنا وما حنا لا قلبي ولا محال واش الدنيا هاكذا لا قلبي ولا محال قلبي ولا محال قلبي ولا محال واش حنا وما حنا لا قلبي ولا محال واش الدنيا هاكذا لا قلبي ولا محال قلبي ولا محال قلبي ولا محال واش حنا وما حنا وقلبي ولا محال واش الدنيا هكذا وقلبي ولا محال يا قلبي ولا محال يا قلبي ولا محال واش حنا وما حنا وقلبي ولا محال واش الدنيا هكذا وقلبي ولا محال يا قلبي ولا محال يا قلبي ولا محال ما نويت زمان يا غدر وتبدل الحال ما نويت الناس تبيع عذاب المال ما نويت زمان يا بدر وتبدل الحال ما نويت الناس تبيع عذاب المال يا قلبي وعذاب المال يا قلبي عذاب المال واش لا وما احلى قلبي ولا مو حال واش دنيا هبدة يا قلبي ولا مو حال يا قلبي ولا مو حال يا قلبي ولا مو حال يا نواح الطير في السما لله شكون قول لي يجي ينصور للأرض ويجي بالسلم ترجع المياه الجراوة لله شكون قول لي يقلش يا أهل الحب ويزول الغامة يا قلبي واش حنا وما حنا قلبي ولا محال واش دنيا هبلة قلبي ولا محال يا قلبي ولا محال يا قلبي
وتحية لكل اللي قاعدين حواليا دي الحكاية عيون بهية عيون فهي فهي كمان تحية لسليم سحاب والفرقة الموسيقية كل الحكاية عايز تحية لبنانية طبعا هي عربية ماشي بهية كمان تحية للدكتورة رتيبة الحسني والأوبرا المصرية بالحكاية عيون بهية ويا بهية الخبرين مالهم الليلين يا عيونك يا صبية الحب مليانين يا بهية خبريني مالهم بيك الليلين دي عيونك يا صبية بالحب مليانين كل مجاريح الهوى يقولوا هي بهية وكل عشاق الهوى ظلميك بهية بهية كل مجاريح الهوى بيقولوا هي بهية وكل عشاق الهوى ظالمين بهية بهية وظلموا الميدية يا عيني وكل الحكاية كل الحكاية عيون بهية ما حد عدى ولا مرة حتى وشاف عينيها إلا وما قالوا عن بهية طلبوا البنية قالوا عن بهية واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية وراحوا قال قالوا عن بهية ظلموا البنية قالوا عن بهية ما حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وما قالوا عندها هي ظلموا البداية قالوا عندها هي واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية وراحوا قال قالوا عندها هي وآه آه آه آه آه آه يلا ما حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وما قالوا عن بهية ما تردوا عليا قالوا عن بهية آه آه آه آه آه آه آه قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا ولا طبيب قالوا عن بهية وكل الحكاية كل الرواية عيون بهية ياما ياما وياما قلوب دوبها وياما دوب ياما وياما قلوب دوبها وياما دوب حسن الصبية ياما ياما ياما ياما ياما وياما قلوب دوبها وياما دوب ياما وياما قلوب دوبها وياما دوب حسن الصبية ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ويا مألوف دوبها ويا مألوف ياما ويا مألوف دوبها ويا مألوف حسن الصبية ياما ياما ياما ياما كل الولاد بآخر البلاد كل الولاد بآخر البلاد عشق البنية ياما ياما ياما ياما وياما ياما ياما ياما وياما قلوب دوبها وياما قلوب ياما وياما قلوب دوبها وياما قلوب حسن الصبية ياما ياما ياما ياما كل الولاد بآخر البلاد كل الولاد في آخر البلاد عشق البنية ياما ياما ياما ياما غارت الصبايا حتى المراية غارت الصبايا حتى المراية حسدت بهية وعيون بهية حسدت بهية وعيون بهية وعشق الصبية الصبية يا ما يا ما ماله قالوا عارفين هي يا ليه الأولى آه والثانية آه والثالثة والرابعة آه الأولى آه على القلب اللي ما تهناش والثانية آه اوعى تمشوا ما تسمعوناش والثالثة آه على اللي صابر بس بخته ما جاش والرابعة اه على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا سابوا اللي يسوى وراحوا للي ما يسواش يا عم بقول يا عم يلي بلا عم تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عم يا عم يلي بلا عم تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي مدام بحبك واريدك عن خالي وعن عمي ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليه غلطان يلي تقول لي القليل الاصل يا عمي لا والله هتحلو اهي تسمع كمان بقى معلوم معلوم عيني الله يسلمك لا عيني رأت غزالة مش بتوجعني عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات انما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات قلت لها يا حلوة تتجوزيني قالت هات فلوسك هات لو التها المية فوق الألف قالت اشرب بيهم شربات ده غيرك عمل لي سبع ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خاليين من السوسة على بس بوسة ولسه بقول له هات يعني عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات إنما لهجوس عيون سود وخطوط حمر بغمازات قلت لها يا حلوة تجوزيني قالت هات فلوسك هات داولتها المية فوق الألف قالت نشرب بيهم شربات ده غيرك عمل لي سبع ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خاليين من السوسة على بس بوسة ولسه بقول له هات طب ما دام ليلتنا كده راح اقول كلام حلو من تاني مع احترامي لكل القاعدين قدامي بقول يا زارع الورد عند الورد ورداني وردك على الناس خلى الورد ورداني انا بمدح اللي خلقني عبد ونشاني خلق الخلايق مفيش بعده ولا تاني وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تاني واترك سبيله ولا تندم عليه تاني احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني ولا عصوف نفس ما بحبش عتب تاني وحلفت يمينين ما اخش لهم عتب تاني ده إن كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني يبقى انتظار العجوز يرجع صبي تاني يا ليل طب الموال ده طويل شويه حضراتكم قاعدين معانا ولا لقيت طيرة بتتألم ونار حامية بتكويها على عود الحطب واقفة وشوك الدنيا حواليها حواليها وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها يا عيني ضحية في الدنيا يا خوف الوحدة تبنيها ده لو هب الهوى ليلة مسير العود يميل بيها وقلت يا يا يا يا رب ساعدني عشان اقدر انجيها شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل واغذيها وخدت من الهوا غنوه بصوت الناي اغنيها وجبت الورد من البلدي عملته تاج حليها وجبت بخور من الجاوي ابكرها وارقيها وجبت حرير من الهندي عملت الصار يداريها وليله في العيشة جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له برجليها مش كل واحد طب اللي نقول عليه طبال ولا كل من ركب الحصان نيال بيقول لي نقاش ولا كل من مسك الريشه موسيقار اه ولا كله مسك العصايه في الامتحان مش عارف انا في الامتحان هيمطر امتى لا مصر مع احترامي ليك بنت اسمها شبوره بيقول لي ساكن في شارع الضباب طبعا بقول مش كل واحد طب اللي نقول عليه طبال ولا كل من ركب الحصان خيال ولا كل من مسك الريشه رسام ولا كل من دق على الاوتار موسيقار ولا كل من قال يا ليل نقول عليه ده قال فن الليالي ده غالي والعبد لله سيد مين يقول الليالي الحلوه والموال وما حد عاد ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا ومات ألوان بهية طلبوا البداية ألوان بهية واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية وراح وقال ألوان بهية طلبوا البداية ألوان قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب بعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بيني البيني يا ما يا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله قالوا عن بيني يا ما يا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله وظلموا البيني يا عيني وكل الحكاية كل الرواية عيون بهية
Quand j'ai plus de voix, ou presque plus de voix, quand j'ai plus de voix, mais qu'il me reste deux oreilles et un cerveau, j'écoute Radio Campus Lille 106,6.
علقها الاشتهاء ونجم يضيء على عاتق الليل زيك نخل الهموم وعتق من عقدة الشاطئين رحيل السفينة من سفن لا تضاء ولاحت مزامير ريح الفناء فأوقظت ربان المستحيل فذاق الرياح وأطربه الابتلاء وسادن روحي وقد أطبق الموج حتى تجرحها أنها وحدت نفسها بالسفينة من ينتمي هكذا الانتماء فنيت بعشق وأفنيت بفنائي لينبت من فانيين بقاء فنيت بعشق وأفنيت بفنائي لينبت من فانيين بقاء بنيت بيوتا من الوام والدمع أين هو العشق أين هو العشق أين هو العشق تم البناء عروس السفائن ألصقت ماري الكثير على خشب الشمس فيك حريصا على الصمت مدمن من الناس في البر أستنجد البحر قبل قراءات بوصلتي ودليلي وأكشف ما نهشته الجوارح في مضغ من مضغة القلب أبقي الجروح مفتحة في رياح الممالح لا يحلم الجرح ما لم يحدق بسكينه عابسا في الظلام الثقيل إذا دارت الشمس دورتها وارتأتني الرؤى نائما تحت ألف شراع مجوسية قصتي معبد النار فيها وقلبي وقلبي وقلبي على عجل للرحيل على عجل عجل عجل عجل للرحيل بعيدا بعيدا عن الزمن المبتلى يا سفينة إن قليلا من الوزر أمتعة المزدهات ولن تثقلي بالقليل سأبقي المصابيح موقدة في بهاء الصباح مصالحة بين صحو الصباح وصحوي وأبقي الرياح دليلي وأسأل عن نورس صاحب الروح في زمن البرق يوم المحيطات كانت تنام بحلمها نشوى وما زال ثوبي أخضر من مائها يا له يا له يا له من زمان مضى بين ألف من السنوات الفتية يا وجد يا وجد يا وجد يا وجد يا وجد يا وجد ما كنت دون حماس وما ظل في خاطري الآن إلا النشيج اللجوج من اللجة النيلجية والزبد الأرجوان المعشق في غسق باللآلي والزبد الأرجوان المزخرف بالليل والقمر الآن من زهرتي برتقال تغيرت مستعجلا أيها الفرح الضجري وأصبح محشد أغربة سطح قلبي ينحنق بين مغيب الهلال عروس السفائن إني انتهيت على سطحك الذهبي ورأسي إلى البحر تستاف رائحة لا نهايات والليل تعبان تعبان يطوحها الموج ذات اليمين وذات الشمال لقد ثقل الرأس بالخمر والزمن الصعب قبل قليل وأنا كان البحث في زمن للتحالف عن طحلب طحلب بلا قلب يصيح معي في الهزيع إلى جهة المستحيل لدى الله كل النوارس نامت ولم يبق إلا سفينتك الآن مبهورة بالشمول على وجهها من رذاذ الغروب ومن عرق الله بالأرخبيل فأين سيلقي المراسي المساء بنيت بيوتا من الماء هدمها الجلف كيما يتم البناء ومنذ نهارين في وحدة المتناقض هذه السفينة يدفعها ويدافعها الابتداء وعللها بعليل الرياح ويغري بها أنها من طبيعتها تستمد سبيل السفائن سهيل السفاهين والآيات يا لانتشائك إذ ينضج البحر بالزبد الزئبقي ويزل برجد ولا زورد ويا لا زورد ويا لا زورد ويا لا زورد إذا هزج البحر فالكون جاء منونة فوقها شدة فوقها شدة ثم مد وللشد من بعد ذلك شد وللشد شد وإني على مركبي وإني على الحبل من مركبي في الظلام أشد وعلى دفتي في الهزيع كما خصر أنثى أشد وتندمج الآن يا صاحبي فالنجوم هنا لا تعد وأنت كما خلق الله في نشوة الخلق بين الصواري وأجج ما قد تبقى من الشيب برق ويعبث فيما تبقى من القلب رعد عجيب عجيب صراخك في غمرات البنفسج والكون إذ يصل العتبات الأخيرة في غفوة لا يند عروس السفائن لا تتركيني على أنقة الساحلين يجن جنوني إذا رن في هدأة الليل بعد أيم أيم أيم أهيم إذا رن في هدأة الليل بعد عروس السفاين لا تتركيني لدى حاكم وسخ يستبد عروس السفاين عروس السفاين لا تتركيني لدى حاكم وسخ يستبد لقد كفت الخمر عن فعلها في مما تداويت واربد بالصبر جلده أحب الحروف لها شاقة بعدها لا تند وما العاشقون سوى شدة الله أسرارها لا تحد فإن ساح صمغ البنفسج في موهن البحر صارت تنز تنز وصرت ألز ألز ألز عروس السفائن والبرد في ألف الصبح خز وليس يهاجر في الفجر إلا الإوز أنس السأم السرمدي بجسمي وليس سوى غامضات البحار التي تستفز أصيح خذيني أصيح خذيني لأسمع أجراسها إن برقا بقلبي يلز أنا أنا عاشق أيها هذه البحار أنا عاشق أيها هذه البحار لأجراسكن فقد أوحشتني الشوارع مما بها من لحى ورؤوس تجز و- وفاض وفاض الإناء بنيت بيوتا من الوهم والدمع أين هو العشق أين هو العشق أين هو العشق تم البناء أحاور روحي وكل حوار مع الروح ماء بكى طائر العمر في قفصي مذ رأى مثلب الموت ينزل في صحبه ويكف الغناء متى متى أيها العروس يجيء الزمان الصفصاء ففي القلب مملكة للدمامل ففي القلب مملكة للدمامل والجسد الآن في غاية الاعتلال خذيني لأقرأ روح العواصف حين تخالق سخط الليالي خذيني فإن العصارة تغرق بالانحلال خذيني خذيني خذيني فما البحر في حاجة للسؤال خذيني فليس سوى تعب البحر يشفي وينقذ من فقمات المقاهي كفى لغطا عاهرا أيها الفقمات كفى يا غساجع هذا النقيق الدنيء فأنتم سبات سأصرخ يا بحر يا بحر يا بحر يا رب يا رقص يا حكمات جحار بكل التقاليد لا يتبع البحر بوصلة بل تتابعه البوصلات زحار ببحارة يرهنون لحاهم على ساحل وعصتي فالمقادير قد أفلتت عن إرادتها العجلات سيول على بعضها تتواسب في زحمة الارتطام وفي دمهم يعبر السائرون إذا لزم إذا لزم المعبر ومن قطرة يعرف المصدر هي اللحظة اقتربت فسر تهب البنادق تستاثر وتصحو النيازك والعنبر وياتي دم مدلهم مخيف أقل ارتطاماته محشر وعاصف أسود ذو ألف عين على متنه عاصف أحمر وتمسي الذقون ذناب عقارب في أوجه الخائفين وما زوروا فذئب بفخذين من آخر يدفن الرعب يدفن الوجه رعبا فهم نسق راعش أصفر لقد كنت أحلم لقد كنت أحلم وعيا لقد كنت أحلم واعيا وفي حلم بالذي سوف يأتي وفاؤه لقد كنت أحلم واعيا وفي حلم بالذي سوف يأتي وفاؤه ومرت جنازة طفل على حلمي بالعشية يراد بها ظاهر الشام
Thank you.
عدل يا عدولة يصونك المولى عدل يا عدولة يصونك المولى يا ولدي يا وردة زهية في يدي يا ولدي يا وردة زهية في يدي يا دمي وكري يا عزيزي من نار الأولى يا دمي وكبدي يا عزيزي من اللحظة الأولى يا مكبر فرحي وسعدي يا مكبر فرحي وسعدي بك انت يا سي عدولة عادل عادل يا عدولة عدل يا عدولة يسونك المولى عدل يا عدولة يسونك المولى يا غالي يا سورة من كل مال يا غالي يا سورة من كل أمال يا مرتاح بالي يا مولى ضحكة المعسولة يا مرتاح بالي يا غالي ضحكة المعسولة يا نجم الصعد العالي يا نجم الصعد العالي يا عادل يا حميد المولى عادل عادل يا عدولة عدل يا عدولة يحميك المولى عدل يا عدولة يسونك المولى يا باهي قدامك مستقبل زاهي الباهي بعلمك لاهي والعلم ابوابه محلوله بعلمك لاهي والعلم ابوابه محلوله لا تكسل لا تبقى ثاني لا تكسل لا تبقى ثاني حتى تكون في الرتبة الأولى عادل عادل يا عدولة عدل يا عدولة يصونك في المولى عدل يا عدولة يصونك في المولى
العب العب العب وسلم عليا نعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا اللي نحبه نحبه نحبه سلم عليا ونعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا محلى سلامه يا عيني محلى كلامه يا روحي محلى سلامه يا عيني محلى كلامه يا روحي سلام وكلام يا روحي في ساعة ليا وجاني المرسول ويسأل وين أدي أو سمعته يقول ومحبوب غدي وجاني المرسول ويسأل وين أدي وسمعته يقول ومحبوب غدي آه يا مشهور يا روحي تشوفوا عنايا اللي نحبه نحبه نحبه يسلم عليا نعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا اللي نحبه نحبه نحبه سلم عليا ونعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا محلى سلامه يا عيني محلى كلامه يا روحي محلى سلامه يا عيني محلى كلامه يا روحي سلام وكلام يا روحي في ساعة ليا اللي نتمنى عليا ما طال والقلب تهنى وارتاح البال اللي نتمنى عليا ما طال والقلب تهنى وارتاح البال اه والحب جمعنا يا روحي في ساعة ليا اللي نحبه نحبه نحبه سلم عليا ونعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا اللي نحبه نحبه نحبه سلم عليا نعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا محلى سلامه يا عين محلى كلامه يا روحي محلى سلامه يا عين محلى كلامه يا روحي سلام وكلام يا روحي في ساعة ليا وجاني المرسول ويسأل وين أدي وسمعته يقول محبوبي غدي وجاني المرسول ويسأل وين أدي وسمعته يقول محبوبي غدي آه يا مشهور يا روح تشوفوا عنايا اللي نحبه نحبه نحبه سلم عليا ونعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا اللي نحبه نحبه نحبه سلم عليا نعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا محلى سلامه يا عين محلى كلامه يا روحي محلى سلامه يا عين محلى كلامه يا روحي سلام وكلام يا روحي في ساعة ليه